بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كيف نرى الله في الأطفال ربنا يسوع له المجد كلكم حافظين الوصية بتاعته ارجعوا خليكم زي الأطفال واضح أن الطفل أقرب لربنا من الكبير وأن الطفل على بساطته ونقاوته ربنا أوضح فيه من الكبير يجوز الكبير تشوهت الصورة فيه أكتر من الصغير تعالوا نمشي مع الفكرة دي عشان يعني مع الدقايق دي نوصل في الآخر إزاي نتعود نحاول نشوف ربنا في العيال بدل ما نتغاظ من العيال ونزعق في العيال ونبعد عن العيال يبقوا العيال بالنسبة لنا قديسين بيتحركوا حوالينا طول الوقت إنهم كده الأطفال يعني طبعا مفيش أطفال كتير بالمعنى ده دلوقتي لكن يعني ده اللي احنا عاوزين نوصله أول آية تقف قصادنا في تكوين واحد تقول فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقه البداية كده أنه الإنسان مخلوق على صورة ربنا وآدم وحواء تحسوا أن هم دول أطفال في الأول بالبراءة بتاعتهم مفيش خطية هم أقرب جدا لفكرة الطفل فربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله ذكر وأنثى خلقه وقال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهايم وعلى كل الأرض يبقى ربنا المشروع بتاعه أنه يخلي الإنسان على صورته كشبهه ويعني في, في اللاهوت بقى يعني لو عاوزين تفسير عميق شوية الصورة يسموها ال static والشبه يسموه dynamic يعني يعني الحالة الأولى الإنسان شبه ربنا زي صورة فعلا شخصية لربنا إنما ممكن يتشبه بربنا ده دوره بقى بال actions بتاعته بالنمو بتاعه بالمحاولة يبقى أقرب وأقرب فاحنا عشان كده الصورة تشوهت لكن الشبه ممكن يرجع وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة يبقى برضو حكاية نسمة الحياة دي نفخة من ربنا كل واحد كل طفل صغير في نفخة من ربنا أيا كان الطفل على فكرة حتى قبل ما يتعمد دي غير الروح القدس لكن أي طفل يحمل صورة مصغرة جدا لصفات الله لله في كتير من صفاته وعشان كده يقول عند بالذات خلقة آدم وحواء يقول لا رأى الله كل ما عمله إذا هو حسن جدا كان كل حاجة خلقها ربنا جميلة إنما عند خلقة الطفل آدم أو آدم وحواء قال ده جميل قوي جميل قوي احنا ما بنعرفش نقولها ليه لأن احنا مش عارفين نبص البصة اللي بصها ربنا للطفل و مع آدم جت الوصية زي أي واحد بيتكلم أو بيربي طفل دخلت الوصية أوصى الرب الإله آدم قائلا وتلاحظوا كوصية أب لابنه بيديله كل الحرية وبيطلب منه بس التزام بنقطة واحدة من جميع شجر الجنة تأكل أكلا أما ابتدى يحط التحفظ برضو جمال آدم الأول قبل ما يغلط يعني يبان أول ما جات له حواء تحسه تصرف أطفالي تصرف بريء لما حواء لما صحي لقى حواء قصاده ما قالش دي هتاخد مني السلطة اللي ليا على الجنة وما قالش دي هتشاركني حب ربنا وما قالش دي ما خدتش رأيي ليه يا رب قبل ما ت... وما قالش دي يمكن مش حلوة وعاوز حواء تاني لا هو ولد مؤدب يعني راجل ولد كويس وكان بريء جدا أول ما شاف حواء تصرف اللي كله تلقائية وحب قال دي حتة مني هذه لحم من لحمي وعظم من عظام تعبير يورينا الحب والبساطة والتلقائية وما فيش حاجة وحشة ما فيش في دماغه لا غيرة ولا منافسة ولا حب سلطة ولا كل العيوب بقى اللي في الرجالة بعد كده مش موجودة هنا في آدم الأول آدم الطفل يعني وكان كلاهما عريانين آدم وحواء برضه صفة تدل على النقاوة والطهارة والبساطة زي الأطفال لما يكون طفل صغير سنتين ثلاثة ما بيفكرش وهو عريان يفرقش معاه مين شايفه ولا هو شايف ايه الحاجات دي ما بتعديش عليه طبعا دي كلها بتفك... بتنبهنا لحاجات ممكن تكون راحت مننا لما نكون كبرنا ليه ربنا خلقنا على صورته عشان أولا لما الواحد يبص جواه يشوف ربنا يعني ببساطة كده احنا صورة ربنا جوانا عشان لما ارجع وافتش جوايا الاقي حاجة من ربنا لاني مش عارف اشوف ربنا بعينيا بس يجوز اعرف اتأمل داخلي ابص جوايا حتى أنبا أنطونيوس قال اعرف نفسك تعرف الله وهي دي فكرة أساس فكرة التأمل أو الخلوة يعني واحد يقعد مع نفسه هو بيقعد مع نفسه عشان يشوف أعماقها وأعماقها دي هي الصورة الأصلية لربنا الصورة الجميلة بتاعت ربنا النقش اللي نقشه ربنا الطيبة البساطة القداسة البراءة الحب النقاوة السمو العفة كل الحاجات بقى اللي, اللي تعتبر تعبيرات نظري بعد كده لا دي جواك على فكرة مفيش حاجة منهم غريبة عنك براك ده كل ده جواك بس عاوزة واحد يدخل لجوه عشان يشوف الصورة اللي رسمها ربنا يبقى ربنا قصد يخلق الإنسان على صورته عشان يبقى بسهولة الواحد يقدر يتخيل ربنا يشوف ربنا كمان لما يشوف واحد تاني برضه هي نفس القاعدة يقدر يشوف ربنا فيه يعني أقدر أشوف ربنا في نفسي وأقدر أشوف ربنا فيك ليه هو في تشوه حصل احنا فاهمينه بالخطية شوهت الصورة إنما ورا الصورة المشوهة ما زالت العلامات الأولى والنقش الأول موجود ما تمسحش وأجمل وأوضح ما يمكن في الطفل أقل تشوه في الطبيعة البشرية هو في الأطفال إنما في الإنسان الشرير المفتري الكذاب التشوه زيادة قوي فعاوزة عين إيه عين مقدسة جدا عشان تدور ورا كل الشر ده وتشوف صورة ربنا يعني في واحد مرة سأل وقال هو ينفع أشوف ربنا في الشرير الحقيقة ينفع برضه لأنه الشرير بني آدم فجوه خالص ورا كوم تراب يعني في برضه صورة ربنا وهي دي بقى عين القديسين البريئة البسيطة عين المسيح اللي بتشوف في زك حاجة عدلة وبتشوف في الزانية حاجة كويسة دي عين بقى ايه عارفة تبص ما وراء كل الغلب اللي حصل إنما لما بنتكلم على أطفال كمية التشوه ضعيفة قوي وبالتالي جمال الصورة الأصلية سهل اكتشافه فمرقس عشرة يقول قدموا إليه أولادا لكي يلمسهم وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموه فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم ابتدت ازاي الاهالي في الوقت ده ربنا يسوع من اول مرقس واحد بيعمل معجزات كتير قوي يعني مرقس انجيل مرقس سريع الاحداث فبيبتدي بسرعه قوي يدخل على المعجزات وعلى سمعه ربنا فعلى مرقس عشرة كان خلاص بقى كل الدنيا بتجري ورا ربنا يسوع فتصوروا لما يكون بقى مسيح حواليه الافات وبعدين شويه اهالي بسطاء كده عاوزين العيال تاخد بركه فالتلاميذ رد فعلهم التلقائي إيه وده وقت عيال ده وابتدوا يزعقوا في الكبار وفي الصغيرين شيلوا العيال انما الاهالي كان غرضها ايه خلي بالكم مش الاطفال مش هيسمعوا الوعظه مش هيفهموها حتى مع بساطتها يعني يمكن مش مش في مرحله فهم خالص لكن هم عاوزين ايه لمسه عاوزين لمسه وده يورينا ان الطفل بيستقبل اسهل جدا من الكبير على فكره لمسه حب توصل له وعظه حب لمسه احنا نقعد بقى نوعظ بالساعات ويا دخلت يا ما دخلتش لكن هم قالوا ايه بس لمسه طيب لمسه لكن التلاميذ قالوا بلاش فقام ربنا يسوع له المجد اتغاظ عارفين ليه المسيح اتغاظ طبعا اتغاظ مش معناها غضب على فكره مش خطيه يعني لكن اتضايق لأن الناس قلبت الموازين خلت الكبير أهم من الصغير وبدت الكبير العاقل على الطفل البريء وفي الحقيقة الطفل أبرأ وأصدق وأقرب لربنا من الكبير أصبحت كرامة الكبار أهم من كرامة الصغيرين ده نظام الدنيا كده بينما عند ربنا كرامة الصغير أكتر من كرامة الكبير لأنه أنقى لأن التشوه أقل لأنه الشبه أكتر فربنا اتغاظ ان الدنيا عوجت المعايير قلبتها بقى الصغير النقي اللي لسه ما بيغلطش ده مهمل لانه ما بيفهمش وقال ايه الكبير اللي بيفهم هو اللي يحترم وهو كله خطيه فربنا زعل ليه وعشان كده بقى قال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ما قالش لهؤلاء بس وإلا كنا رحنا احنا كده خلاص فيش فايدة كبرنا لكن لمثل هؤلاء يعني للأطفال وللي زيهم في صفاتهم فربنا ما يقصدش ان احنا راحت علينا لما كبرنا ملناش, سلق ملناش نصيب في الملكوت لكن لو عرفنا نكتشف الطفل اللي جوانا نعيش بالبساطة والبراءة اللي جوانا نطلعها بعد ما اتدفنت احنا هنبقى أقرب للسما كتير لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد هنا ربنا يسوع شاور على فكرة تاني كيف يقبل الولد ملكوت الله الفكرة تاني من لا يقبل الملكوت مثل ولد لن يدخله هو الطفل بيقبل الملكوت ازاي هو الطفل بيقبل اي حاجة ازاي على انها ايه على انها هدية الطفل عارف كويس قوي انه ما يقدرش يدفع ولا يقدم مقابل لشيء لانه لا يملك شيء الطفل عنده احساس دايما انه فاتح ايده هات هات يا بابا هات يا ماما هات فيقبل الملكوت مثل ولد يعني بيقبلها هدية احنا اجبار لا نقبل الملكوت مثل ولد احنا كبريائنا يمنعنا ان احنا ناخد الملكوت ببلاش لا احنا لازم لازم نقول لازم نعمل ونعمل ونعمل يا سيدي انت لو عملت كل البر انما نحن عبيد بطالون ما عملنا الا ما كان يجب علينا ان نعمله اقبل الملكوت مثل ولد والولد ده بيعمل ايه حاجتين تميز الولد لما يقبل حاجه بنفرجكم على العيال قبل ما نمشي واحنا بنوزع عليهم الجوائز افتكروا الحتة دي هتلاقوا الطفل يفتح ايده وياخد ويبتسم ويجري مالوش دعوة بقى يعني تمنها كام ابونا ده مش مهم خالص المهم ايه انه هات حتى يمكن ما اقولش شكرا انما على الاقل مبسوط ربنا عاوزنا نتعامل معاه بالطريقة دي عاوزنا نفضل عيال في قبول الملكوت يعني ايه اصدق ان ربنا هيدينا حياة ابدية دفع هو تمنها فنقبلها مثل ولد يعني نقول له ايوه يا رب هات هات وتزن وتطلب مع الزن ده صفة في العيال وصفة روحية كويسة قوي بس لما تكون بيننا وبين ربنا بس لكن دي فضيلة فنزن وناخد ونجري ونفرح الطفل بيعرف يفرح احنا بنعرفش فهو يقبل الملكوت مثل ولد يعني مصدق انه مش لازم يدفع مصدقها مصدق انه دي هدية وفي نفس الوقت ياخدها ويفرح بيها انما احنا مع ربنا ساعات ما بنعرفش نعمل كده كل اللي بيشغلنا تمنها كام طب مش قادر ادفع طب ما عملتش اللي عليا طيب محدش عمل اللي عليه وبعدين طب هيدهاني ولا مش هيدهاني الطفل ما يشكش أبويا هيدهاني طبعا فيقبل الملكوت مثل ولد هدية وطبيعي هياخد هدية وكل يوم هدية فتلاقوا حياته مليانة بهجة إذا كان طفل طبيعي وبيقبل بسهولة فهنا ربنا أشار للحتة دي مش بس الملكوت لمثل هؤلاء لكن طريقة قبولهم للملكوت مدرسة من لا يقبل الملكوت مثل ولد فلن يدخلوا اللي داخلين السماء كلهم فيهم بساطة الأطفال كلهم داخلين عينيهم كده كلها عرفان وشكر لربنا كلهم إحساس إنه محدش فيهم يستاهل كلهم إحساس إن هم صغيرين قوي الطفل لا ينسى أبدا داخليا أنه صغير الكبير للأسف يظن أنه كبير الطفل متبرمج جواه أنا صغير فمعرفش أنا صغير فلازم حد يديني أنا صغير فمعرفش أمشي لوحدي ربنا عاوزنا نفضل في الحاجات دي مشترك مع الأطفال أفضل صغير محتاج ربنا أفضل صغير متكل على ربنا أفضل صغير مش منتظر إن أنا أعمل حاجة كبيرة بدل ربنا هو اللي شايل لو عندي بقى mood الطفل ده attitude الطفل ده يبقى من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله وبعدين فاحتضنهم يجوز حد من الكبار غار من العيال في اللحظة دي كان نفسه في حضن ربنا يسوع بس ربنا يسوع خد الأطفال في حضن لأن هي دي اللغة اللي ممكن يقدمها لهم عاوز يقدم لهم حب عمال يقدم لنا حب بالصليب وبالعطايا وبالوعود وما بنفهمش لا مؤاخذة يعني إنما ربنا يسوع مع الطفل ياخده في حضنه خلاص فهم الرسالة بتوصل في لحظة وإحنا بتاخد مننا سنين وفاكرين إحنا اللي بنفهم وهم اللي ما بيفهموش هي هم اللي بيفهموا مجرد يسوع ياخدهم في حضنه فهموا إن ربنا بيحبهم إحنا بقى كل يوم نتشكك هو بيحبنا طب ليه بيحصل كده طب الله هو بقى الطفل حتى لو حافي وهدومه مقطعة بدل ربنا خده في حضنه يبقى بيحبه مش مهم بقى حافي ولا مش حافي عيان ولا مش عيان ما بيفكرش بقى ما بيتساءلش ما بيتشككش ما بيعترضش خلاص بدل خده خدني في حضنه يبقى بيحبني موقف تاني قبلها بإصحاح في مرقة تسعة يقول إيه فجلس ونادى الاثنى عشر وقال لهم إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل وأخذ ولدا وأقاموا في وسطهم ثم احتضنه وقال لهم من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني هما التلاميذ كلهم بيبصوا في بعض يفكروا زينا احنا طريقة تفكيرنا دايما للأسف في حتة مشوهة ايه التشوه اللي حصل في دماغنا ان دايما بنقارن نفسنا ببعض دايما انا احسن ولا اوحش من اللي حواليا للأسف في الجمال وفي السن وفي اللبس وفي العربية وفي الفلوس وفي المركز وفي وحاجة كده ايه صداع ما بيخلص مرض كده في كل الناس تشوه تشوه في الطبيعة البشرية فكل التلاميذ ال 12 وهم كبار واقعين في اللخبطة دي فقام ربنا يسوع جاب لهم عيل صغير طبعا أول ما بصوا للعيل هم افتكروا إيه لا بالمقارنة طبعا إحنا أكبر إحنا أعقل إحنا أفضل إحنا تلاميذ فربنا يسوع قال لهم لا بصراحة ولا واحد فيكم فهم هو اللي أكبر هو اللي أهم هو اللي أحسن ولما جاب الولد وحطه في النص تصوروا معايا أنا تصورت المنظر كده ربنا يسوع و12 شنب حواليه كده وبعدين جابوا عيل صغير في النص هياكلوه يعني اتخض طبعا الولد فقام ربنا ببساطة بسرعة خده في حضنه وطبطب عليه عشان يطمنه وبعدين قال لهم بقى الكلمة المشهورة بتاعته قال لهم من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني ومن قبلني قبل الذي أرسلني ربنا حضنه عشان يقول حاجتين أولا عشان يطمنه انت ما عملتش حاجة غلط ولا حاجة لا بالعكس ده هم كلهم غلط انت اللي صح وحضنه عشان يفهمهم ان هو اقرب الطفل بنفسيته دي اقرب حتى من التلاميذ اللي واقعين في المقارنة وان الحكاية ابسط واسهل جدا من الحكايات اللي شغالة في دماغنا طول النهار والحسابات اللي صدعانا طول العمر موضوع ابسط من كده قوي مع ربنا حكاية مش محتاجة كل المفهومية دي وبعدين قال لهم ايه بقى هنا بقى الرسالة اللي عاوزين ندخل فيها من قبل مثل هذا يعني لو عرفت تتعامل مع الطفل بطريقة ربنا لو فتحت حضنك لكل طفل لو بصيت لكل طفل بإعجاب يا بختك لأنك فيك حاجة مش فيا لأنك لسه أبسط مني لأنك لسه متواضع عني لأنك ما فيكش الخطايا اللي جوايا لأنك مش قاعد تقارن أنت مستني تاكل وتشرب وتتمتع لو عرفت أقول للطفل يا بختك وبصله كده أنه أنت أحلى أنت أحسن مني من قبل ولدا مثل هذا باسمي يعني باسمي كمان معناها المسيح اللي فيك يا طفل أجمل من المسيح اللي فيك صورة المسيح فيك أوضح من صورته فيا جمال ربنا عليك أجمل من أكتر من جماله فيه أنتوا كأمهات وأبهات عارفين القصة دي بس مع أولادكم بس بسبب الأنانية برضه لكن أنت تحس بكده ما يكون عندك طفل سنتين ثلاثة تحس إن هو اللي يديك حب أكتر ما أنت تديله بالبساطة اللي فيه هو اللي يديك حب أكتر هو أكثر صدقا أنت ممكن تزعق وتبقى عصبي وهو يبقى حاسس متضايق جدا إنه ضايقك مش مش الكرامة بتنقح عليه لا ده لما يكبر شوية إنما هو طفل الموضوع كل اللي شاغله لحسن يخسرك ده كل مش مهم بقى تزعق له ولا تبهدله حتى طبعا الحاجات دي ما تلاقوهاش في الكبار خالص ازاي وازاي آه كأنه ربنا لما جاب الطفل حط قدامنا كده معيارين كبار قوي الفهم ولا الحب الحب في العلاقة مع ربنا الحب مش الفهم قد لا ندرك الله بالعقل ولكننا نحب بالقلب وهنا يسبقنا الأطفال طفل يتعلق بابوه أكتر من أي حد في الدنيا ومش بالعقل مش هيعرف يجاوب على ولا سؤال لكن بيحبه أكتر من أي حد ربنا عاوز العلاقة تبقى كده طفل وأب مش فيلسوف وفيلسوف تاني لا ربنا مش عاوزنا بالعقل ندخل عليه ما العقل مش هيجيب كتير إنما القلب ممكن يجيب كتير قوي يا ترى علاقتنا مع ربنا بتدينا خوف ولا بتدينا أمان ده للأسف في ناس علاقتهم بربنا سبب قلق في حياتهم قلبنا الموازين من كتر ما هو مضطرب إحساسه أنه مقصر مع ربنا ولازم يعمل وشوية حرفيات ممكن يكون دخل نفسه فيها مش عارف يطلع منها وبدل ما ربنا يبقى مصدر أمانه مصدر أمانه بقى مصدر خوفه لأنه فاهم ربنا غلط اتقلبت الموازين خالص فربنا خد الطفل في حضنه عشان يحسسه بجين انتوا عارفين في علم النفس البسيط اكتر احتياجين للنفس الحب والامان طبعا ساعات يحللوهم ل 20 30 احتياج نفسي انما هي ببساطه اوريجينالي كده هي احتياج للحب واحتياج للامان وربنا في الح... يخلصهم في لحظه بدقيقه بقصد بحضن لما خد الطفل في حضنه شبع حب وشبع امان فبقى الطفل ساتسفايد جدا البهوات بقى اللي, اللي زينا عاوزين يفهموا طب ما انت جعان حب انت جعان امان الموضوع مش بالعقل مش هتيجي بالعقل مهما العقل فهم انت برضه يا بخت الطفل اللي مش محتاجها بالعقل قصة تانية في متى 21 يقول لما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع والأولاد يصرخون في الهيكل ده يوم حد الزعف لما دخل ربنا يسوع الهيكل الموكب جاي من الجبال من جبل الزيتون فالموكب بقاله تل... ساعتين ثلاثة على الأقل عمالين يهتفوا أصرنا مبارك اللي آتي باسم الرب آلاف مؤلفة طبعا صوت الكبار مغطي على العيال لما دخلوا الهيكل إيه اللي حصل؟ كل الكبار خافوا ليه رؤساء الكهنة وشهم مرعب والكتب والفريسين وحرس الهيكل فأول ما قربوا من الهيكل بقى كل واحد من الكبار يمشي ساكت أو يطلع من الموكب احتياطي مين بقى اللي مش واخد باله اساسا من ان في بقى رؤساء كهنه ووشوش تقطع الخميره وبتاع لا الا جماعه العيال هم بقى متبرمجين بقى لهم ساعتين ساعتين قصنا قصنا فدخلوا على الهيكل قصنا فطبعا اللي اتغاظ جدا يقول الاولاد يصرخون في الهيكل ويقولون اوصلنا لابن داود غضبوا كتب غضبوا وقالوا اتسمع ما يقول هؤلاء لانه بقى صوت العيال بس هو اللي طالع دلوقتي لان هي فعلا كده العيال هم اللي يستاهلوا يسبحوا هم اللي هيسبحوا في السم ومثل هؤلاء هم اللي مش فارق معاهم راي الكتب والفريسيين هم اللي الخوف ما غلبهمش في اللحظه دي لان اساسا ما شافوش الناس دول هم شغالين مهيصين وفرحانين ويقبلوا الملكوت مثل ولد ما يقعدوش يحسبوها بقى لحسن رئيس الكهنه يزعل يعمل فينا يطردنا يا اللي زعق يزعق فربنا يسوع قال لهم نعم قالوا له أتسمع ليكون أنت مش واخد بالك قال لهم طبعا واخد بالك أتسمع قال له قال لهم أيوة أسمع طبعا سمعهم أما قرأتم من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا ليه الأطفال ما سكتوش لأن طبيعة الطفل الأقل تشوها يميل للفرح ويميل للتسبيح النهارده لما تبص على الكبير تلاقيه فقد الحاجات دي تلاقي الكبير يميل للحزن يميل للهم يميل للغم يميل للتفكير يخسر ربنا ما قصدش كده ربنا قصد العالم كله يبقى عالم عيال فرحان ومهيص والسنة هتبقى كلها كده عالم عيال مهيصين ما فيش مكان للكبار المكتئبين عشان كده بيقول اقبلوا الملكوت مثل ولد وبعدين عشان افتكروا بقى انها حاجة جديدة قال لهم أما قرأتم ما هو ده من الأول كده من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحة طب هم الرضع بيسبحوا لا مش القصد يعني زي. القصد أنه كل ما تنزل بالطفل لطفولة أ- يعني أصغر كل ما يكون أكثر براءة لسه التشوه أقل ما يمكن فمتى 21 برضه يقول ماذا تظنون كان الإنسان ابنان فجاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي فأجاب وقال ما أريد ولكنه ندم أخيرا ومضى وجاء إلى الثاني وقال كذلك فأجاب وقال ها أنا يا سيد ولم يمضي أي اثنين عمل إرادة الآب قالوا له الأول قال لهم يسوع الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله بنا حكى حكاية تبدو طبيعية أوي. وسألهم سؤال فجاوبوا وفوجئوا بالاستنتاج قال إيه رأى أب عنده ولدين قال للأولاني يا ابني ما تيجي تساعدني قال له لا بابا مش فاضي وبعد شوية قلبه وجعه ليه أقول لبابا كده يعني فقام راح من سكات يشتغل التاني قال له إيه عينيا حاضر وما عملش حاجة إحنا كبار بنعمل كده مع ربنا احنا دايما نقول له حاضر يا رب بس ما بنعملش والعيال ساعات تقول لا بس تلاقي ضميرهم تعبهم او تلاقيهم يميلوا للصح يعني ممكن فيهم حته عند ظاهري لكن جو- جواهم يميلوا للصح ربنا ربطها بقى بفئه المتدينين في زمن كتبه الفريسيين والعشارين والزواني اسوا فئه المجتمع قال لهم تفتكروا مين الاول ومين الثاني انتوا يا ناس يا متدينين بتقولوا حاضر وما بتعملوش هم بيقولوا لا عيني عينك بس بيرجع قلبهم يتحرك بعد كده بيندموا بيتضايقوا فهيسبقوكم هي نفس الفكرة المعايير المقلوبة معايير مقلوبة أنا متصور أن كل المتدينين اللي جوه الكنيسة أقرب ناس للملكوت يطلع ربنا بيقول لا اللي في الشارع كتير منهم هيسبقوا طب دول ما بيدخلوش كنايس دول عايشين في الخطية دول بيقولوا لا لربنا عيني عينك اه بيقولوا لا بس قلبهم وجعهم وقلبهم الطفولي اللي بيقول لا ده مش بعيد يرجعهم انما احنا مخدرين ضمائرنا بقولة حاضر وما بنعملش حاجة شكلنا كويس لكن نادرا ما بنعمل حاجة قصة تاني عن طفل في ملوك التاني إصحاح خمسة يقول وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام أرام سوريا يعني رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام وكان الرجل جبار بأس أبرص جبار بأس الواحد فاكر هيقول بعدها مثلا حاجة كويسة يقول جبار بأس أبرص احنا كلنا كبار كده على فكرة جبار بأس لكن في حتة غلط في حتة مرض وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغير لما كانوا بيغزوا بلاد اليهود من ضمن الغزوات خدوا بنت من السبايا بنت صغيرة يهودية فكانت بين يدي امرأة نعمان بتشتغل شغالة في بيت نعمان يعني فبقت خدامة مرات نعمان فقالت لمولاتها يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامر فإنه كان يشفي كان النبي ساعتها مين أليشع النبي كان ساعتها أليشع تلميذ إيليا شوفوا البنت دي فيها صفات غريبة قوي البنت دي مزبية محرومة من أهلها مش كده إنما حبت ستها وحبت سيدها فلقت إن سيدها حزين ومختم لأنه أبرص مش تقول في بالها يستاهل لا دي لو كبيرة تقول يستاهل إنما لأنها صغيرة عاوزة عاوزة تقول إحنا عندنا حل حل طب ما انتوا لسه عندكم برص كتير في اليهود ما خفوش انما شوفوا بقى سذاجتها وايمانها قالت لها عارفه يا ستي لو سيدي عند عند النبي بتاعنا كان خاف تقوم ستها ساذجه برضه تعجبها الكلام شوفوا تاثير الطفل اقنعت ستها بالفكر فراحت لجوزها تقول لها البنت بتقول عندهم نبي لو رحت له هتخف أم اقتنع قام راح لمين للملك واقنعه ده كل ده مين اللي ابتداه البت المفعوصه دي الصغيره دي بقوه ايمانها قالت لها بس يقف عند النبي بس يوصل للنبي لازم هيخف شوفوا ايمان الطفل ده يمكن احنا ما نقدرش نقول كده كخدام هي بساطتها كده احنا عندنا نبي لو حد جاله لازم هيخف لازم بس لو يروح له أقنعت ستها وهي أقنعت جوزها والراجل راح لملك أرام وبعدين ملك أرام بقى أنتوا عارفين الحكاية اداله جواب إيه ما هو ده شوفوا من شدة اقتناعه أنا بعت لك رئيس الجيش اشفيه اشفيه فملك إسرائيل هو اللي استقبل الجواب قال لك ده راجل لا بيعمل مشكلة من ما فيش اشفيه ازاي وأنا ربنا أم أليشع بقى عرف بالروح قال له اسكت أنت الجواب مش ليك أنت أصلك زيك زي الباقيين إيمانك ضعيف الجواب ده أنا عارف مصدره ده ابتدى بطفلة صغير عندها إيمان كلام لينا احنا ابعت لي رئيس الجيش ده كلام ليا كلامي معاها مش معاك انت لأن ملك إسرائيل قعد يلخبط في الكلام ويقول ده بيتحرش بي ده قاصد بس إيه يستفزني عشان تبتدي الحرب وأنا كنت هشفي إزاي قال له أنت مش هتشفي الكلام مش معاك فهنا تلاحظوا الفتاة الصغيرة دي كانت سبب كرازة دي هدت الحرب سنوات يعني بعد شفاء نعمان فضلوا سنين طويلة قوي أرام وإسرائيل أصحاب بسبب البنت الصغيرة دي بسبب إيمانها ونعمان آمن آمن بربنا ويعتبر بقى يهودي انضم للشعب اليهودي بس طبعا فضل شوية في مركزه كل ده بسبب طفلة صغيرة كل اللي بتقوله ايه أولا عندها محبة محبة لكل الناس حتى اللي يعتبروا أعدائها وإيمان بسيط لو هو وقف قدام النبي هيخف وبهذا الإيمان خف ويمكن عشان كده تلاحظوا ان نعم ان أليشع ما طلعلوش في الأول عاوز يقول له إذا كانت البنت اللي عندك في بلد تانية صدقت إنك تخف أنت جيت لغاية عندي بعت له مرسال أليشع في الأول قال له انزل لنهر الأردن استحمى سبع مرات فبقى نعمان هاج وماج وقال هو مش عارف أنا مين رئيس جيش جاي له من آخر الدنيا حتة الراهب أبو جلبية مقطعة واتغاظ جدا لكرامته فطلع له واحد من الرجال الشباب الطيبين بتوعه قال له يا سيدي أقول لك حاجة هو لو كان طلب منك كنوز الدنيا مش كنت هتدفع عشان تخف قال له اه قال هو ما طلبش غير تستحمى سبع مرات بدل جينا المشوار نكملها وخلاص وبحكمة هذا الجندي نزل الأردن سبع مرات وطلع صاحي قام طلع له أليشع يهني ويقابله طب ما قابلتوش ليه أول مرة كان عاوز يشوف هو عنده إيمان الطفلة اللي أمنت من بلاد طب أنت جيت لغاية عندي وأنا ببعت لك رسالة اهو انزل النهر سبع مرات بس ما كانش لسه إيمانه زي إيمان الطفلة اللي لا شافت ولا لمست لكن هي سبب المعجزة كلها غلام آخر من حكايات الكتاب في يوحنا ستة إنجيل يوحنا أجابوا في لبس لا يكفيهم خبز بمئتي دينار دار حوار بين ربنا يسوع وفي لبس وندراوس على الجبل قدامهم 5000 راجل غير الستات والعيال فالتلاميذ منزعجين جدا ورأيهم أنه لازم المسيح يصرف الجمعة اتفضلوا بالسلامة عشان الدنيا غيمت وتلحقوا تروحوا إنما ربنا يسوع مش عاجبه الرأي وساكت فلما لقوه مش مش ماشي معاهم في فكرة الناس تمشي دي فيلبس بيقول له لا يكفيهم خبز ب 200 دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا قال له واحد من تلاميذ وهو اندراوس أخو سمعان هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتين ولكن ما هذا لمثل هؤلاء يعني الاثنين بيحسبوها خدتوا بالكم الأولاني حسبها وقال إيه لو دفعنا 200 دينار وإحنا ما عندناش خمسة لأنه أجرة العامل دينار ودول كلهم غلابة فما يشيلوش فلوس يعني 200 دينار لو معانا 200 دينار مش هيكفيهم برضه كنا كل واحد ياكل ربع رغيف يمكن وحاف فاندراوس قال هو في ولد معاه خمس رغيفة وسمكتين بس هيعملوا ايه يبقى حسبها برضه يعني لقى حاجة بس حسب انما الغلام قالوا له هات جاب ممكن ربنا يسوع ياخدهم ممكن طب ما قالش ده اكلي وبعدين ما قالش ليه انتوا مجانين انا اكلي خلي بالكم ده أكل الولد لأن ده أكل اليوم كله ودول بلاد قروية وأغلبهم صيادين فالأم تدي حتة سمكتين وخمس ترغفة والولد يسرح من الصبح بالليل فدي أكلة الطفل دي أكلة الطفل الطفل لا تشبث بيها ولا زعل ولا اتقمص ولا حسب قالوا له يسوع عاوزها خلاص يسوع ياخدها فيش مشكلة لما اتحطت في ايدين ربنا والطفل واقف جنبه بدأت المعجزة هنا الغلام برضو ورا المعجزة غلام صغير ما بيحسبش بقى بالعقل مشكلتنا في دماغنا احنا بنحسبها زيادة قوي إنما الغلام ما بيحسبش خمس ترغيفة خمس ترغيفة وده ربنا عاوزهم ياخدهم عشان كده في كورنثوس الأولى يقول لا تكونوا أولادا في أذهانكم بل كونوا أولادا في الشر أما في الأذهان فكونوا كاملين يعني إيه أولادا في الشر خليك طفل قصاد الشر ما تغوطش في الشر ما تفهمش تفاصيل الشر ما تتفرجش على أفلام كلها شر ما, ما تتبحرش في مواضيع الشر ما تعرفش خفايا الخزي وخبايا الظلام لا لا لا خليك بريء خليك غشيم لو قالوا لك انت غشيم في حاجة شر يا ريت كويس انما ده مش معناه انت ساذج لا لا تكونوا اولادا في اذهانكم على مستوى التفكير انت عاقل وواعي على مستوى الروحانية انت عميق لكن في مستوى الشر انت ما عندكش معلومات وما تحبش يكون عندك معلومات فهنا تلاحظوا الوصية واضحة لا تكونوا أولادا في أذهانكم يعني بلاش السذاجة اللي ملهاش لازمة لكن خليك ساذج قدام الشر كونوا أولادا في الشر أما في أذهانكم فكونوا كاملين برضو في رسالة يوحنا الأولى يقول كتبت إليكم أيها الآب لأنكم عرفتم الذي بدأ من البدء كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير صدقوني الأطفال أو الشباب بقى هنا الأحداث اللي هم التين ايجرز اللي احنا طول النهار متغاظين منهم وغضبانين عليهم وبنشكي منهم تصوروا يوحنا الحبيب العجوز جده كان 100 سنة ساعتها هو بيكتب الكلام ده قال أنا بكتب لكم يا ولادي الأحداث حتى احنا عندنا كلمة الأحداث دي كلمة مش تمام إنما هي مقصود بها السن ده يقول كتبت لكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء حد فينا بيبص لابنه ال 14 16 سنة إنه قوي لا احنا شايفينه عنيد ومتمرد ومدمر و... لا هو عنده إرادة أكتر مني عنده إرادة أكتر مني ولو اتظبط بيبقى أشطر مننا كلنا فهو قوي وضميره حساس أكتر مننا ويزعل من نفسه لما يغلط أكتر مننا قادر تبص للأولاد والأطفال والشباب بالبصة دي كلمة الله ثابتة فيكم ساعات الآية تخرم قلبه أكتر ما توجع قلبنا ولما يحفظ آية تعيش معاه طول العمر وإحنا ما سمعنا آيات وعظ كلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير غلبتم الشرير يعني في معركة بينه وبين الشيطان الشاب الصغير ده وهو لسه بيتحدى الشهوات جديد ولسه مش طايق نفسه لأنه فكر وحش داخل عليه هو بيغلب أكتر من الكبير اللي يعني عادي ممكن الشهوات والأفكار والحاجات دي تعدي عليه ما يحسش بأي قلق يبقى الشاب الصغير اللي احنا شايفينه أصغر وأضعف ممكن يبقى أقوى مننا كلنا قصة صمويل النبي في صمويل الأول ثلاثة دي حكاية صبي برضو احنا عمالين نقلب في حكايات الأطفال عشان نشوف الإنجيل بيبص على الأطفال إزاي كل غرض إن احنا نغير نظرتنا للأطفال نبص للأطفال زي قديسين بيتحركوا حوالينا ممكن يتعلم منهم حاجات كتير فيقول كان الصبي صمويل يخدم الرب أمام عالي وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام عزيزة يعني فيش رسالة من السماء السماء قافلة مخصمة الأرض الدنيا كلها شر وحتى عالي ما رباش عياله كويسين وعياله طالعين أشرار والفساد في كل حتة فكانت كلمة الرب عزيزة اللي هيرجع كلمة الرب هذا الصبي اللي هيخلي السماء تتفتح وترجع الوصلة بين الأرض والسماء هذا الصبي ولم تكن رؤى رؤية كثيرة كان في ذلك الزمان إذ كان عالي مضطجعا في مكان وعيناه ابتدأت تضعفان لم يقدر أن يبصر وقبل أن ينطفئ سراج الله وصمويل مضطجع في هيكل الرب أن الرب دعا صمويل فقال ها أنا ذا وركض إلى عالي لسه صمويل محدش علمه فإيه سمع حد بيقول صمويل فجري فقال له أنا أهو خلي بالكم كونه يجري على أبونا عالي ده العجوز برضه فيها مبادئ ده هو في سبع نوم المفروض لكن فيها طاعة فيها التزام فقال لم أدعو يا ابني ارجع واضطجع فذهب واضطجع وعاد الرب ودعا صمويل فقام صمويل وذهب إلى عالي قال له لم أدع يا ابني ارجع واتجه لم يعرف صمويل الرب بعد ولا أعلن له كلام الرب وبعدين ثالث مرة علي بقى ابتدى يفهم يفهم أن ربنا ما اختاروش وهو رئيس كهنة عشان يبعت له رسالة اختار الطفل الجاهل اللي عنده عشان يتكلم معاه وعلى فكرة الرسالة تخص مين تخص علي يعني هيقول لصمويل قول لعالي الله طب ما علي عندك يا رب ده رئيس كهنة لا الصبي أنقى وأطهر وأبرأ وأقرب لربنا من عالي الكاهن وعالي على فكرة كحياة ما كانش وحش بس كان فيه أخطاء بس ما كانش وحش لكن الصبي صمويل أقرب لربنا من عالي الكاهن فربنا اختار الصبي صمويل هو اللي يسمع الرسالة اللي هتروح لعالي وعالي بقى فهم انه ما عادش مؤهل يسمع فقال له يا ابني انت علمني اسمع من ربنا وتعالى قول لي ربنا بيقول لك ايه حد فينا يقدر يقول كده لحفيده مش لابنه علمني يا ابني علمني انا وداني تقلت ربنا بيتكلم مش بسمعه انت بتسمع اكتر مني انت قلبك احلى مني انت ربنا هيكلمك اكتر مني ده دي دي الموازين الالهيه ان صار الشيخ يتعلم من صبي مش احنا كلنا ككبار عاوزين نعلم كل العيال لا احنا عاوزين نقلب الموازين شوية ونبص للعيال مدرسين في الروحيات في حاجات كتيرة فيهم راحت علينا ومش طايلينها زيهم وفعلا جاء الرب ووقف ودعك المرات الأول صمويل صمويل فقال صمويل تكلم لأن عبدك سامع وبدأ يبقى صمويل صديق الله بقى بقى يسمع كتير وبقت حياته مع ربنا مختلفة تماما عشان نختم نقول ايه يا ترى هنتعلم ايه من الاطفال بصراحه الحكايه تحير لو قلت البراءه طبعا البراءة دي يعني أصل كلمة براءة ساعات برضو يساء استخدامها البراءة والبساطة هما كلمتين قريبين لبعض كلنا لما حد يكلمنا تلاقي مخنا العبقري اشتغل بقى يقصد ايه وايه ورا كلامه طب ولو حصل هو لا يقصد ولا هيحصل والموضوع أبسط من كده خالص إنما إحنا مش معقول مخنا يشتغل في حاجة مفيدة يعني فتلاقي الطفل ما بيحسبش بقى مخه واخد أجازة قلبه شغال على طول فتلاقيه بسيط فلا يقفش ولا يزعل ولا يخاصم مش ولو خاصم بعد خمس دقايق تلاقيه بيلعب ومبسوط البراءة والبساطة دي راحت فين احنا راحت فين بالنسبة لنا لا احنا مش بسطة طبعا لا خالص كلنا يا كبار لا بنحسب مئة مرة لكل شخص بيتكلم والمنظرنا والمنظر الناس اللي قصادنا وللقصد والغير القصد وهكذا تاني حاجة في الأطفال جميلة الإيمان الطفل لما ياخد معلومة من شخص محبوب عنده ما يتشككش فيها لحظة يعني لو انت أب وابنك أربع سنين وقلت له النهاردة على فكرة إحنا مثلا هنطير كمان شوية كده هيطلع لنا جناحات ونطير هتلاقيه انبسط قوي وقاعد مستني بقى هيطلع امتى الجناحات عادي اسرح بابنك براحتك هو لما بيكبر بقى بيبص لك ويضحك عليك انما هو لما يكون بريء وبسيط بيصدق ربنا عاوزنا نصدق لان اللي بيقوله ربنا احنا مش عاوزين نصدقه ربنا قايل لنا انا بحضر لكم في السماء انت مصدق طب امال ليه عايش كده لو انت مصدق ان ربنا بيحضر السماء ليه متضايق ما تستاهلش لو انت مصدق ان في سماء مستنيه هتلاقي الدنيا اسهل جدا من كده وهتلاقي مفيش حاجه تستاهل انك تزعل وهتلاقي ان قلبك مفتوح لكل الناس ويحصل اللي يحصل في الدنيا ده انت لو مصدق مين اللي هيصدق الطفل هيصدق ومش هيراجع ولو الدنيا كلها شككته بابا قال طب ما احنا عندنا بابا بنقول له ابانا الذي كل يوم وعمال يقول بس احنا كبرنا ما بقيناش اطفال فاحنا بنراجع عليه بقى لا يكون بابا عجز ومش واخد باله هي كده ما بقاش كلامه يدخل الدماغ لما بيقول كل الاشياء تعمل معا للخير نقول له لا انت مش واخد بالك البورصه وقعت ما هو هو واخد باله بس المشكله انا يا كبير فاهمها كده لو انا طفل يبقى كل الاشياء تعمل مع الخير يبقى مصدق اه كله تمام كله صح صفة ثالثة في الطفل المحب هتقول له لا احنا عندنا محبة لا احنا عندنا محبة مشروطة محدودة مزنوقة حالتها حال المحبة اللي جوانا دي يعني متربطة بميت رباط تحب القريب ولو ما حبكش تعيد النظر في المحبة وتحبه لما يحبك ويمكن أقل بشوية وتحبه في حالة هي ده الشغلانة دي الطفل ما عندوش كل ده لا مشروطة ولا محدودة والحكاية سهلة أوي وتلاقي لو سبت الطفل في أي حتة يلعب مع ابن البواب وابن الفراش وما عندوش مشكلة خالص انت هتلعب لا انت عندك حدود انما هو ما بيحسبش ما بيحسبش ويطلع اللي بيلعب معاه ده بقى جنسيته ايه دينه ايه فكره ايه ما تفرقش الاطفال في بعض طب دي محبة مش عندي ولو اتخانقوا زعقوا في بعض ولا كسروا بعض بعد خمس دقايق يرجعوا يلعبوا تاني انت لو واحد جرحك بكلمة بعد عشرين سنة تلاقي لسه في الرصيد وكمان ايه عليها فوائد الله ايه الحكاية دي ده فرق محب فلما يقول خليكوا زي العيال صحيح لو انت باصص للطفل باعجاب انه شوية حب بيتحركوا ما توسخوش لسه حب نقي هتقول يا بخته قلبه نظيف بيحب من غير ما يقعد يحسب كل شوية ويراجع صفة ثالثة في الأطفال جميلة صفة السؤال السؤال يعني إيه إحنا أكبر ساعات نتكسف نسأل الأطفال ينرفزوا في الموضوع ده إنما الحقيقة دي فضيلة فضيلة إن الطفل ما عندوش أي مشكلة إنه يسأل ويستعلم ويستفسر لأنه عنده تواضع طبيعي لأن هو بيعلن في كل سؤال أنا أصلي مش عارف في مصري أدلت يعني ناضج في مصر بيقول مش عارف أنا ما شفتهاش عيبة مش ممكن في واحد راجل طول بعرض يقول مش عارف مش ممكن مع ان اغلبنا مش عارفين حاجة بس هي دي فرق بين الطفل وبين الكبير الطفل عادي جدا مش عارف والدليل انه عمال يسأل طول الوقت يسأل لكن دي علامة حلوة لان اللي بيسأل بيعرف لكن احنا ما بنسألش لان احنا فاكرين نفسنا عارفين ومش فاهمين صفة جميلة كمان في الطفل الفرح الطفل يميل للفرح الطفل مبتهج ومبهج بطبعه لغاية ما احنا نبوظه لكن هو الطبيعي في الطفل يعني لو تساب الطفل في برنامج طبيعي يطلع مقبل على الحياة وسعيد طبيعة الطفل كده إنما دلوقتي من سن خمس ست سنين يبتدي اكتئاب الأطفال عدوى من الكبار فعلا هي كده لكن الطفل الطبيعي بيحب يضحك بيحب ينبسط وربنا خلقه على كده وفرحان بدي دي بقايا صورة الله في الله كله فرح ثمر الروح فرح يعني الروح القدس لما يملى الواحد يخليه فرحان يقول يثبت فرحي فيكم يعني ربنا فرحان فرحان بالحب فرحان بالناس فانت بتلاقي الطفل بيضحك ويجري ويلعب ويفرفش ويهيص انما الكبار تلاقي مفيش فرح ولو لقيت فرح تحسه ماسخ مش طبيعي تمثيلية كده ضحك من ورا القلب يعني مش صادق غير خالص ضحك الأطفال وفرح الأطفال هنتعلم من الكبار لا ده الأطفال أولى جدا طبعا صورة ربنا فيهم أوضح صورة ابتسامة ربنا تقدر تشوفها في طفل ما تشوفهاش في كبير ابتسامة ربنا تعرف تشوفها في وش طفل كان صعب تشوفها في كبير الاتكال طبعا الطفل الاتكال عنده ده مبدأ أساسي في حياته مش محتاج حد يعلمه يعني ايه تتكل دي طلعة تلقائي مية في المية هو رامي حمله على أبوه وأمه ما بيفكرش وعليه يضحك ويفرفش وينبسط مفيش طفل بيفكر هياكل امتى إلا بعد مثلا سبع ثمان سنين يبتدي بقى ايه الفجعة والكلام إنما الطفل الطبيعي لا لا يفكر هينام فين ولا هياكل ايه ولا هيدخل انهي جامعة ولا هيبقى معاه فلوس للتعليم ولا هيتجوز ولا يسافر ولا هيحصل ايه في السياسة ساعتها ولا مين الرئيس القادم اللي اوباما ولا غيره مش دعوة بالكلام ده خالص طب هو ايه سلبي لا مش سلبي هو متكل هو في اللي يفكر له في اللي يشيل همه طب ما هو احنا كبرنا على ربنا ما احنا عيال عند ربنا بس احنا فقدنا بقى الصفات دي فقدنا الاتكال الطبيعي ده تسليم ده مش عندنا دلوقتي لا احنا اللي بنحسب ولازم نحسب وإلا يبقى شكلنا وحش نبقى عيال ويا ريتنا عيال فدي صفة طبيعية في الطفل لأنه عنده تسليم واتكال فائق وعشان كده ربنا بيقول بصوا للولاد ما بيفكروش النقاوة النقاوة دي بقى لما نحطها جنبها مثلا حب الشهوات الجسديات والملذات والعظمة والفلوس الحاجات دي ما يفهمهاش الطفل الصغير يعني طفل صغير لو جبت تصورت معايا مثلا طفل ثلاث سنين وجبت له مثلا لعبة ومع أربع سنين وشيك بمليون جنيه هياخد ايه اللعبة طبعا حتة الورقة دي انت بقى تضيع عمرك عشان الشيك بتاع المليون جنيه لعبة ايه الحقيقة هو طلع اوعى لانه مش هيضيع عمره هو هيستمتع بعمره لان هو هيقضيها لعب كطفل هيقضيها لعب والمليون هتتصرف عليه كده كده انما انت هتجري ورا المليون هتضيع اللعبة من ايدك وهتلاقي نفسك ما عشتش هو ده اللي بيحصل مع الكبار فهنا النقاوة يعني الحاجات دي ما بتغرهوش ما بتشدوش مغريات الكبار دي لا قيمة لها بالنسبة له فربنا بيقول يا ريتكم عيال ارجعوا خليكم زي الأطفال إذا لما تبص للطفل تقول له يا رب ده أنت حلو قوي أنت فيك البساطة دي وأكتر فيك المحبة دي وأكتر فيك السمو ده وأكتر فيك النقاوة دي وأكتر فيك الفرح والبهجة دي وأكتر يبقى سهل لما تبص في طفل تتصور جمال ربنا ربنا حلو قوي والأبدية معاها تبقى حلوة قوي إذا كانت عالم عيال كلهم أبرياء وأنقياء وبسطاء ومبتهجين وسعداء طبعا تبقى السماء جميلة قوي إذا كانت كده لكن بتصوراتنا احنا أكبار تبقى الحكاية مش تمام السؤال الأخير إزاي إزاي نرجع ونبقى شبه الأطفال يعني شفنا قد إيه الأطفال مليانين صفات شفنا فتاة السامرة إزاي عملت معجزة مع نعمان إزاي غلام الجبل عمل أكل 5000 نفس إزاي صمويل الصغير هو اللي بيسمع صوت ربنا أطفال مليانين حاجات حلوة إزاي نرجع ونبقى أطفال جوه كل واحد فينا طفل مهما عجزنا افتكروا احنا كنا أطفال وعشان كده التعبير الدقيق اللي قاله ربنا ارجعوا ارجعوا لأن انت بتعمل مش بتجيب حاجة من براك إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال أنت بتعمل حاجة اسمها ريكولينج أو يعني بت بترجع حاجة جواك أنت كنت طفل بكل الحاجات اللي احنا بنحكيها دي فأنت بتستعيد حاجة مدفونة جواك وأصلها وجمالها أنها مخلوقة على صورة ربنا ده اللي احنا بنحاول وعشان كده كلمة الرجوع على طول تتفسر إلى كلمة توبة كلمة الرجوع تنبهنا أن اللخبطة اللي حصلت لما كبرنا دي كلها مجموع الخطايا والإضافات اللي أضافتها الدنيا علينا القلق والغضب والكبرياء والإدانة والشهوة والفلوس والغم والأنانية وال... كل دي حاجات تراب جه علينا حله إيه ده؟ انفض التراب ده كله وارجع مش بعيد عنك ولا حاجة لأن جواك طفل ارجع وخليك بسيط تاني و... وبريء تاني ومحب ومحبوب ومبتهج ودي مش هتخلص في يوم ابدا التوبه دي عمليه غسيل مستمر انت هتقعد تدعك تدعك عشان تطلع كل اللي تراكم عبر السنين ده عشان تبقى طفل تاني شبه ربنا يبقى اول حل هو التوبه المستمر افحص قلبك اول باول شيل كل فكره غريبه شيل الفلسفة الزيادة والعقلانية الزيادة والأنانية والكبرياء كل دي حاجات نكدت عليك وضيعت عمرك تاني حاجة ارجع للطاعة الطفل يتميز انه بيقول حاضر ما تيجي نلعب أطفال ونقول حاضر تاني زي زمان كنا بنقولها بسهولة واحنا أطفال طب ما هو ده الحل ربنا بيقول اللي هيسمع الكلام هيدخل السماء ودي اللي قالها لنا في القديس أظن الدرجي يوحنا الدرجي لما قال الطاعة طريق التواضع والتواضع هو اللي هيخليك تشوف ربنا وتبقى شبه ربنا طب ما ترجع تريح كل الناس ما تقول حاضر لكل الناس ما عدا في الغلط ريح الكل طبيعي الطاعة هتدخلك على التواضع هتحس انك اصغر من اللي حواليك الطفل اللي مريح قلبه انه حاسس انه صغير محدش بيح... محدش محتاج يفكروا بيها لا احنا محتاجين حد يفكرنا محتاج افكر نفسي كل لحظة انا صغير قوي صغير قوي على الدنيا دي صغير قوي على اللي بيحصل وانا اصغر من كل الناس واصغر من كل الظروف انا اصغر بس مش قلقان لان ليا اب شايلني بس من ناحية اصغر اصغر جدا لما داود في مرة كان بيتحرك زي الطفل قدام تابوت العهد مرش عسكري مرش كده لحن وهو بينقل التابوت هو فنان هو اللي مضى باللحن وليها خطوة كده منسابة ميكال مراته بقى مرات الملك صغر في عينيها ازاي يعمل كده قالت له على اخر الزمن الملك يعمل حركات السفهاء قال لها شوف اقول لك حاجه انا قدام ربنا اتصاغر عن هذا ايضا انا اصغر جدا من حتى اللي عملته ده انا ببقى زي العيل في حضور ربنا انا ببقى زي الطفل قدام ربنا انما في عيون العبيد اللي بتقولي عليهم انا اتعظم يعني ربنا مديني نعمه قدام الناس كلها فانا عظيم في عينين الناس انما اذا اعتبرتيها سفاهه دي مش سفاهه ده انا صغير انا طفل في حضور ربنا ببقى طفل وطبعا فرقت مع ربنا كتير الموقف ده وداود ازداد عظمة ونقاوة وميكال راحت عليها وطلعت بره الخط لأن هي بتبص بصة الكبار مش عارفة تبص على البصة الحلوة دي مش مش فاهمة يعني ايه تواضع مش مقدرة يعني ايه واحد مع نفسه طفل مع ربنا رامي عليه كل حاجة وفرحان بيه وسايب له كل حاجة كمان من الحاجات اللي ترجع لك الصورة اللي راحت منك الإنجيل الإنجيل هو المراية اللي بتقول لك انت كنت احسن من كده انت احلى من كده خسارة المنظر اللي انت فيه دلوقتي جواك اجمل شيل التراب اللي جه عليك الانجيل هي دي الرسالة بتاعته بيحط لك ربنا يسوع بكل صفاته الحلوة اللي هي الطفولة الكاملة بقى او الصورة الاصلية اللي اتخلقنا عليها عشان تبص عليها كل يوم تقوم تظبط نفسك بقى حاسب نفسك لان احنا للاسف عمالين نلم لخبطة من الدنيا ونخزنها جوانا وهو ده اللي عمال يغير في أخلاقنا وطباعنا ويضيع بهجة حياتنا ويسرق عمرنا حاسب نفسك عشان تشيل أول بأول الحاجات الغريبة دي وتفضل محتفظ ببساطتك وبراءتك آخر حاجة بص حواليك ما أكتر الأطفال في الدنيا والأطفال كلهم مدارس لو عرفت تبص البصة دي انك تبص لكل طفل وتتعلم درس تراجع درس مش هقول لك في دروس جديده انت بتراجع ومره اختم بالحكايه دي طالع مع كده احد ابائنا الاساقفه من الكنيسه ولقى طفل كده على كتف امه نايم فبص لها وقال لها يا بخته نفسي اعمل كده مع ربنا مش عارف فاهمين المعنى طفل لسه بيحط راسه على صدر امه ينام الدنيا تخرب تقلب ما تفرقش وماله انما احنا تفرق معانا لالهنا كل مجد وكرم الابد